النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين اليوم مع الدرس الحادي عشر من دروس مجموعة كن صحابيا اليوم الدرس بعنوان الصحابة والدعوة الدعوة إلى الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل من أشرف الأعمال التي من الممكن أن يقوم بها مؤمن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين سبحان الله من كل الكلمات التي من الممكن أن تنطق تظل كلمة الدعوة هي أحسن الكلمات ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هذه الكلمة العظيمة كلمة الدعوة هي وظيفة الأنبياء الأنبياء أنبياء الله سبحانه وتعالى الوظيفة الأولى لهم الدعوة إلى الله عز وجل يقول الله عز وجل في كتابه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه عشان يعمل إيه ليبين لهم التوضيح البلاغ ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء الهداية بيد الله عز وجل لكن لابد أن تقام الحجة على العبد لابد أن تصل الدعوة إلى العبد من الذي يصل بالدعوة إلى العباد الأنبياء ثم بعد آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم من الذي يصل بالدعوة إلى الناس هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون بهذا الدين المسلمون إسلاما حقيقيا صادقا هم الذين يتحركون بدعوة الأنبياء ليس هناك نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد أن يحمل المؤمنون الصادقون هذه المهمة العظيمة التي كان يحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من أنبياء الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ويقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون الآيات كثيرة على هذا المنوال على هذا المعنى كثيرة جدا جدا الذي يبين للناس الحلال والحرام والذي يعرف الناس المعروف ويأمرهم به والذي يبين للناس المنكر وينهاهم عنه الذي يفعل كل ذلك يعمل بعمل الأنبياء لذلك سبحان الله جعل الله عز وجل هذه الصفة صفة الدعوة أو صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة لازمة لكل من حمل لقب مؤمن بدل اسمك مؤمن يبقى لازم تكون داعية إلى الله عز وجل تريد أن تستكمل صفة الإيمان لابد من الدعوة ماذا يقول سبحانه وتعالى وتدبر جيدا في كلمات الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أول حاجة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وبعدها تيجي حاجة غريبة جدا يقول ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم لاحظ تقديم صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة سبحان الله مع أن من المعلوم أن الصلاة هي عمود الدين بديهيا الصلاة هي أعظم شيء في هذا الدين الصلاة عمود الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين ومع ذلك يقدم الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أمر الصلاة والزكاة ذلك من أركان الإسلام الأساسية ولكن قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أمر الزكاة سبحان الله الله عز وجل يريد أن يربي المؤمنين على أن لا يعيشوا لأنفسهم فقط ما ينفعش تقعد تصلي وتزكي وتعمل أعمال فردية بينك وبين نفسك وملكش اتصال بالناس وملكش دعوة للآخرين إذا شعرت بعظم هذه الرسالة لابد أن تنقلها إلى غيرك هي ديت الغاية من هذه الأمة ومن هذه الرسالة انك مش بس تاخدها وتستوعبها فقط لكن بعد هذا الاستيعاب تنتقل بهذه الرسالة الى من حولك من الناس ومن البشر سواء كانوا من المسلمين او كانوا من غير المسلمين ثم لاحظ التعليق الرباني اللطيف جدا جدا الجميل جدا جدا على هذه الآيات يقول أولئك سيرحمهم الله أولئك الذين يتصفون بهذه الصفات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أولئك سيرحمهم الله ليه سيرحمهم الله عز وجل لأنهم رحموا عباد الله عز وجل الجزاء من جنس العمل أولئك لما رأوا الناس تتجه إلى هاوية سحيقة تتجه إلى النيران تتجه إلى البعد عن الله عز وجل تتجه إلى المعيشة الضنك لما رأوا هؤلاء يتجهون إلى هذا الطريق ما استراحوا إلا بعد أن وضحوا لهم طريق الدعوة طريق الإسلام طريق الله عز وجل رحموا عباد الله عز وجل وأوضحوا لهم الطريق فلا بد لا بد أن يرحمهم الله عز وجل ويهديهم طريقهم ويدخلهم الجنة سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل لا شك أن المسلمين جميعا يفقهون قيمة الدعوة وقيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن احنا في هذه المجموعة نريد أن نتعرف على نظرة الصحابة لقضية الدعوة إلى الله عز وجل لقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كن صحابيا ازاي تبقى صحابي في دعوتك ازاي تبقى صحابي في امرك بالمعروف ونهيك عن المنكر قضية في غاية الأهمية أنا بعتبر الدرس ده من أهم الدروس في هذه المجموعة ليه؟ لأن مفيش أمة ممكن تتبني من غير دعوة ممكن أفراد يبقوا عظام جدا من غير دعوة من غير أمر بالمعروف ونهي عن المنكر هو كويس في حاله لكن ما بينشرش هذا الكلام إلى من حوله من المستحيل أن تقوم أمة بغير نشر الدعوة بين الناس وبين عموم المسلمين وغير المسلمين إزاي هتقوم أمة ممكن يقوم فرد بس إزاي هتقوم أمة الأمة دي أفراد كتير مجتمع هائل من البشر يبقى لازم الدعوة توصل للناس تعالوا نشوف كده الصحابة إزاي كانوا بيفكروا في قضية الدعوة ليه الصحابة خلوا الدعوة قضية أساسية تماما في حياتهم مش ممكن تفتح سيرة صحابي أي صحابي إلا وتلاقي الدعوة دي ركن أساسي من أركان حياته ركن أساسي مش ممكن هتلاقي عنده يوم أو يومين أو عشر أو عشرين أو سنة أو سنتين من حياته من غير دعوة كل حياته موجهة إلى تعليم الآخرين كل حياته موجهة إلى دعوة الآخرين للإيمان بالله عز وجل ولطاعة الله عز وجل ولطاعة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الحاجة الهامة جدا جدا في نظرة الصحابة إلى الدعوة إنهم كانوا عارفين من هو المستفيد الأول من عملية الدعوة يا ترى من هو المستفيد الأول من عملية الدعوة يا ترى المدعو هو المستفيد الأول ولا الداعية هو المستفيد الأول سبحان الله المستفيد الأول من الدعوة هو الداعية نفسه سبحان الله الراجل اللي بيقوم بأمر الدعوة أو بأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو المستفيد الأول من الدعوة حتى لو اللي قدامه ده ما استفادش حتى لو قدامه ما سمعش الكلام هو برضه مستفيد الداعية مستفيد على كل الأحوال مستفيد يبقى زي ما بتصلي وزي ما بتصوم وزي ما بتزكي وزي ما بتجاهد في سبيل الله زي ما بتعمل أي نوع من أنواع الخير وتطلب من الله عز وجل ثواب هذا العمل فأنت تطلب ثواب هذه الدعوة من الله عز وجل وثواب الدعوة لا يمكن لعقل أن يتخيله يعني ممكن تتخيل ثواب الصلاة أو ثواب الزكاة أو ثواب الإنفاق في سبيل الله ربنا كلمنا عن الحاجات دي كتير في كتابه الكريم سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لكن ثواب الدعوة ده مش ممكن أبدا تتخيل ليه؟ تعالوا كده اسمعوا الحديث ده بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا تعالوا بقى كده احسبوها انت دعيت واحد الى الخير علمت واحد الصلاة ما كانش بيصلي وبدأ يصلي بعد ما انت دعيته الى الله عز وجل الحمد لله كل الصلوات اللي بيصليها هذا الرجل والتي تخفى عليك تماما هي في ميزان حسنات سبحان الله الراجل ده ممكن يتعلم الصلاة ويسافر بعيد عنك خلاص يسيب البلد اللي انت عايش فيها بالكلية عمرك ما تشوفه بعد كده عاش عشرين سنة تلاتين سنة أربعين سنة مئة سنة كل السنوات اللي عايشها وبيصلي فيها كل ما يصلي صلاة فرض ولا نافلة في ليل ولا في نهار بيخش لك أجر قدها بالظبط سبحان الله خد أبعد من كده الراجل ده علم أولاده الصلاة ما شاء الله أولاده تعلموا الصلاة كل صلوات أولاده في ميزان حسناتك أنت كمان علم جيرانه كل صلوات جيرانه في ميزان حسناتك أنت كمان راح بعد كده اشتغل داعية إلى الله عز وجل في بلد أو في بلد آخر أو في زمان أو في مكان في أي وقت كل الناس اللي هيدعيهم إلى هذا الأمر في ميزان حسناتك ده ممكن الدايرة دي تفضل شغالة بعد ما انت تموت بسنوات طويلة ده ممكن الدايرة دي تفضل شغالة اليوم القيامة يا سبحان الله يوم القيامة ناس عمالة تحط لك حسنات وانت لا شفتهم ولا عرفتهم ولا عشت في زمانهم وده احنا بقالنا سنين وسنين وسنين بنضيف حسنات لمن دعوا الأمة إلى هذا الخير الذي نحن عليه بقالنا سنين بنضيف حسنات الصديق وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وبقية التابعين وبقية الناس اللي شالت الرسالة ووصلتها لحد عندنا شوف قد ايه الخير اللي ممكن يكون في أمر الدعوة إلى الله عز وجل عشان كده الصحابي كان يروح عمره كله بس ما يروحش قضية الدعوة من دماغه أبدا لا يمكن يضحي بأمر الدعوة إلى الله عز وجل ممكن يبذل النفس يبذل الروح يبذل الوقت يبذل العرق المجهود أي شيء لكن مش ممكن يضحي بقضية الدعوة لأن ثوابها لا يمكن أبدا أن حد يتخيله ومن هنا نقدر نفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين مين أحسن من كده مستحيل مهما قلت الذاكر لله عز وجل والقائم يصلي والقارئ للقرآن كل هذه أعمال فاضلة جدا لكن تبقى قيمة الدعوة أعلى وأعظم ليه؟ لأن الدعاية مش بس بيعمل الحاجات ديت ده بيخلي غيره كمان يعملها وهذا فضل عظيم كبير وعلى الناحية الأخرى يا إخواني يا ترى لو ما عملناش الدعوة هتكون إيه النتيجة؟ مش مجرد إن هو مفيش حسنات وخلاص لا ده النتيجة صعبة جدا جدا ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر أمر في منتهى المشقة على العبد وعلى الأمة شوف الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله وقال حسن عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ويحلف ولما يحلف الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى بيقصد حاجة هامة جدا جدا لأن احنا أكيد مصدقينه بس هو عايز يعمق قوي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فينا فيحلف على أهمية هذا الأمر يقول والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو شوف التهديد بقى أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه في رواية عقابا منه يا إما كده يا إما كده يا تدعو إلى الله عز وجل وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يا إما البذيل أن الله عز وجل يبعث عليكم عذابا منه وبعدين ثم تدعونه فلا يستجيب لكم لو لقيت ربنا سبحانه وتعالى بيأخر إجابة دعوتك مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعندك أزمات كتيرة مش راضية تتحل وانت رافع ايديك لربنا سبحانه وتعالى جايز هي دي المشكلة المعوقة للإجابة جايز هي دي المشكلة الكبيرة اللي عند كتير مننا انهم بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى لكن في حالهم ما لهمش دعوة بالناس جاره بعيد عن ربنا ملوش دعوة بيه زميله في الشغل بعيد عن ربنا ملوش دعوة بيه حتى أحيانا زوجته أولاده أمه وأبوه وإخواته بعيد عن ربنا وبرضه ملوش دعوة بيهم سبحان الله أمال أنت عايش ليه عايش لنفسك بس دي مش حياة إخواني في الله ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط الكلام ده كلام حقيقي يا إخواني فعلا ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط الصحابة كانوا عايشين لأهل الأرض أجمعين مش بس عايشين لنفسهم والأولادهم والزوجاتهم والإخوانهم والقبيلتهم والعشيرتهم لا كانوا عايشين لأهل الأرض أجمعين وهنشوف تطبيق الكلام ده في درس النهاردة روى الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان وحسنه الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دخل عليها الحجرة فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء يعني إيه حفزه شيء يعني همه شيء داخل حزين مهموم صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم خرج فلم يكلم أحدا فدنوت من الحجرات فسمعته يقول بدأ يخاطب الناس في المسجد يخاطب الناس بخطبة شديدة قال فيها يا أيها الناس خلي بالك من الكلام ده في غاية الأهمية يقول يا أيها الناس إن الله عز وجل يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر يعني هذا حديث قدسي مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وبعدين يهدد تهديد في منتهى الخطورة يقول من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم يا الله مش جاهز يا إخواني إهمال المسلمين لقضية الدعوة هو السبب في حالة انهيار الأمة الإسلامية الكبير اللي احنا شايفينه قدام عينينا دلوقتي احنا شايفين أزمات طاحنة في الأمة الإسلامية في كل مكان والنص متأخر علينا واحنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى مأخر النصر علينا جايز عندنا مشاكل مأخر النصر اه جايز احنا في مرحلة اعداد وشغالين بس جايز في قصور في تقصير يا ترى فين التقصير ممكن يكون في عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده ممكن يأخر قيام أمة ده ممكن يستأصل أمة بكاملها إنها تكون ما بتأمرش بالمعروف وما بتنهاش عن المنكر يا ترى كانت إيه مشكلة بني إسرائيل أو أول مشكلة وقعت فيها بني إسرائيل يا ترى بني إسرائيل ما كانش فيها أي مؤمنين لا كان فيها مؤمنين بس المؤمنين ما كانوش بيعملوا الواجب بتاعهم على الوجه الأكمل إيه واجب المؤمنين اللي ضيعوه في بني إسرائيل فكانت الهلكة لبني إسرائيل تعالوا كده شوفوا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر بني إسرائيل وكيف سقطوا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أول مشكلة ظهرت في بني إسرائيل وكان بعدها الهلكة واللعنة يا إخواني ما تستهينوش بهذا الكلام إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك يعني يلاقي الراجل على معصية يأتي رجل مؤمن فيرى رجلا عاصيا يقوم بمعصية ما فيقول له يا أخي هذا الكلام لا يصح لا يحل لك أن تفعل مثل هذا الكلام يلاقي مرة بيسرق مرة بيزني مرة بيقتل مرة بيعمل كذا أو كذا أو كذا من الموبقات والمعاصي وينهى عن هذا الفعل يقول له ما تعملش كده هذا لا يحل لك في دينك وبعدين يحصل إيه ثم يلقاه من الغد يجي تاني يوم يعد المؤمن على العاصي فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده يعني إيه يعني يجي تاني يوم يلاقيه على نفس المعصية بيعمل نفس الجرم اللي كان بيعمله واللي قبل كده نهى الرجل عنه ما زال يفعله وبعدين الراجل المؤمن ده اللي كان داعية إلى الله عز وجل لا يمتنع عن أن يأكل معه ويشرب معه ويقعد معه وكأن شيئا لم يكن مفيش مشكلة هو نهى مرة عن المنكر وأمر مرة بالمعروف وبعد كده نسي والقضية إيه كملت طريقها والأمة فضلت عايشة بهذه الطريقة إيه اللي حصل؟ لما الأمة امتنعت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيه اللي حصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فعلوا ذلك خلي بالك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض خلاص بدأت الأزمات في بني إسرائيل سنة سنة سنة إلى أن هلكت هذه الأمة التي مكنت في الأرض في زمان من الأزمان ثم قرأ صلى الله عليه وسلم لعن الذين كفروا خلي بالك كلام في منتهى القسوة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ليه؟ ليه هذه اللعنة؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ثم قال صلى الله عليه وسلم بلخص بقى الدرس بعد هذه الموعظة الرائعة لأمة الإسلام وللمسلمين ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين يقول لهم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا لو ما عملتش كل الحاجات ديت هيحصل ايه او خلي بالك من التهديد أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم يا الله خلي بالك احنا ما عندناش كرامة معينة علشان عرق أو نسب لا احنا أمة الإسلام أمة خير أمة أخرجت للناس لأسباب معروفة جدا ولصفات معروفة جدا ولنهج معروف الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا ان احنا نمشي فيه لو خالفنا هيحصل فينا اللي حصل في بني اسرائيل واللي حصل في غيرهم من الاقوام احنا مش قريبين من ربنا سبحانه وتعالى علشان احنا عرب ولا علشان احنا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اسما لا فعلا لا لا بد من العمل اخواني في الله علشان الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في خيرية هذه الأمة علشان احنا بنتبع هذه الصفات ربنا بيكرمنا ولو ما اتبعناهاش بتكون ايه بتكون اللعنة اللعنة من الله عز وجل اللعنة كما لعن بني إسرائيل من قبل نعم يا إخواني لا تهلك هذه الأمة بكاملها أمة الإسلام مش ممكن ربنا يستأصلها بكاملها لأنها الأمة التي تحمل الرسالة الباقية إلى الخلق أجمعين إلى يوم القيامة الرسالة الأخيرة من الله عز وجل إلى العباد رسالة الإسلام لا تهلك هذه الأمة بكاملها ولكن من الممكن أن تستبدل تستبدل كلمة في منتهى الخطورة الله عز وجل يستبدل جيلا بجيل آخر جيل فاسد يروح وجيل صالح يأتي فرد فاسد يروح وفرد صالح يأتي من بعده وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم برضه من المسلمين بس من المسلمين اللي فاهمين دينهم كويس وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الأمة اللي مش هتستوفي الشروط الخيرية هتستبدل بأمة مسلمة تانية زي ما ربنا سبحانه وتعالى استبدل أمم كتير من الأمم الإسلامية السابقة دول إسلامية قامت ودول إسلامية سقطت السقوط ده كان متبوع بقيام بقيام أمة بتحافظ على الشروط الخيرية ايه أهم شروط الخيرية لهذه الأمة ذكرها الله عز وجل في كتابه قال كنتم خير أمة أخرجت للناس إيه أول حاجة من صفات هذه الأمة الخيرية سبحان الله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سبحان الله مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من الإيمان بالله عز وجل لكن ربنا سبحانه وتعالى يقدمهم عشان يعظم لك قيمتهم علشان تعرف ان من غير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو كنت بتعمل عبادات كثيرة جدا وسايب الاثنين دولت يبقى مفيش خيرية للأمة يا إخوان من مهام هذه الأمة إصلاح الأوضاع على وجه الأرض بكاملها تخيل مش بس بلاد المسلمين لا ده الأمة ديت واجبها إنها تعلم كل الأرض عليك واجب ناحية الناس اللي عايشة في الصين والناس اللي عايشة في روسيا واللي عايشة في أوروبا وعايشة في أمريكا وعايشة في أستراليا اللي عايشة في الجزر النائية في أعماق المحيطات عليك ان انت توصل لهم هذا الدين وتعلمهم وتصبر معاهم ويحاربوك وبرضه تقعد تعلمهم ويرفضوا وبرضه تقعد تعلمهم هو ده واجبك انت مش بتتفضل عليهم بذلك هذه هي خيرية هذه الأمة مش عايز تبقى من خير الأمم خلاص سيبك من أمر الدعوة لكن ما تقولش أنا خير أمة أخرجت للناس وأنت سايب أمر الدعوة إلى الله عز وجل الأمر في منتهى الخطورة يا إخواني يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في صحيح البخاري يقول هذا الكلام من كلام أبي هريرة ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس للناس يصف أمة الإسلام تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام يا سبحان الله يقصد إيه؟ يقصد الفتوحات الإسلامية الفتوحات الإسلامية كان همها الأول إيه؟ تعليم الناس الخير دعوة الناس إلى الله عز وجل سبحان الله في ناس كثيرة جدا كانت كارهة الفتوح الإسلامي في أمم المسلمون غزوا هذه الأمم بالجيوش الإسلامية والأمم دي كانت رافضة أمر دخول الجيوش الإسلامية إليها ومع مرور الوقت الناس دخلت في الإسلام جايز في الأول دخلت لأن الإسلام دين عظيم كبير مهيمن على الأرض في ذلك الزمن ودولة قوية قاهرة لكن بعد شوية اكتشفوا عظمة هذا الدين وأسلموا وحسن إسلامهم وأصبحوا من أهل الجنة كان ممكن يخشوا النار لو فضلوا طول عمرهم يعبدوا النار أو يعبدوا المسيح أو يعبدوا شجرة أو يعبدوا حشرات زي ما كان بيحصل في الهند كل شيء عبدوه كل شيء عبدوه إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى فكان واجب المسلمين يعلموهم كانوا في الأول رافضين وبعد كده سبحان الله بقوا من أهل الجنة شوف قد إيه الخير تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام هو ده سبب خيرية هذه الأمة مش لأن هي أمة بتقيم العدل في إطار دولتها فقط في إطار حدودها فقط وسايبة العالم من حواليها بيعبد زي ما يعبد ويعيش زي ما يعيش ويظلم زي ما يظلم ويسرق زي ما يسرق ويعصي ربنا سبحانه وتعالى زي ما يعصي لا مش هي دي مهمة أمة الإسلام مهمة أمة الإسلام إن هي تعلم الناس كلها الخير يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل الناس اللي آمنت بدين الله عز وجل بعد حرب طويلة المسلمين حاربوا ناس كتير وأسروا ناس كتير والأسرى دولت بعد ما جم بلاد الإسلام وشافوا الإسلام على حقيقته حبوا هذا الدين ودخلوا في دين الإسلام ودخلوا الجنة بعد كده ما كانوش عايزين سبحان الله لكن أمة الإسلام هي كانت السبب في إن هم دخلوا الجنة وده فضل كبير جدا جدا عشان كده كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الصحابة كانوا فاهمين الحقائق دي فهم جيد جدا جدا الصحابة كانوا عارفين ان لو ما حصلش دعوة مش بس الداعية هيخسر والمدعو هيخسر المجتمع كله كله هيخسر فهموا الحديث الرائع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جميل قوي قوي مثل لطيف قوي ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم للناس اللي بتؤمر بمعروف وتنهى عن المنكر او ما بتؤمرش بالمعروف وما بتنهاش عن المنكر بيقول ايه روى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه في ناس ركبت سفينة عملوا قرعة بينهم في ناس هتقعد فوق في السفينة وفي ناس هتقعد تحت فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها طيب فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم المية فين؟ المية موجودة عند الناس اللي فوق فالناس اللي تحت عشان يشربوا كل شوية يطلعوا فوق يعدوا على الناس اللي قاعدة فوق يعملوا لهم بقى نوع من الازعاج يخش عليهم نايمين يخش عليهم صاحيين فعمل لهم نوع من القلق كل شويه طالعين ايه يشربوا ميه من فوق فحبوا يحلوا الموضوع بحسن نيه يعني يحلوا الموضوع فقالوا لو ان خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا يعني ايه يعني يخرموا في السفينه خرم من تحت يحاولوا يشربوا منه سبحان الله هم يفكروا كده في حدود العقل بتاعهم وهم نيتهم كويسه هم مش عايزين يضروا الناس اللي فوق فيحفروا حفره كده يعملوا ايه خرم في السفينه من تحت ويشربوا ميه ايه من البحر مباشره فيقول صلى الله عليه وسلم فان يتركوهم الناس اللي فوق بقى فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا هي السفينة لما تغرق الناس اللي تحت بس اللي هيغرقوا لا اللي فوق هيغرق واللي تحت هيغرق الناس اللي هي المفروض تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وما عملتش هتغرق والناس اللي عملت المعصية تحت هم كمان هيغرقوا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا كل السفينة هتنجو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يوضحه للصحابة والصحابة استوعبوه جدا جدا وبدأوا يتحركوا في حياتهم بهذا المفهوم يبقى تولد عن هذه المشاعر التي دخلت في نفوس الصحابة تولد عندهم إحساس عميق عميق جدا أنه إذا كنت مؤمنا لابد خلي بالك من كلمة لابد حط تحتها كده عشر خطوط لابد أن تدعو غيرك إلى الخير أن تدعو غيرك إلى الإسلام أن تدعو غيرك إلى الله عز وجل مش مجرد تكثير حسنات وتثقيل ميزان بس وإن كان ده شيء مهم جدا لكن الأمر أعلى من ذلك هي وظيفة إجبارية ينفع يا أخي ما تصليش ينفع ما تزكيش ما ينفعش لازم تصلي ولازم تزكي وكذلك لازم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لازم يا أخي لازم بغيرها تكسب الأفراد وبغيرها تفسد الأمة بل وتفسد الأرض بكاملها الأرض بكاملها تفسد علشان كده كان في حاجة مهمة قوي في الدين ده اسمها فتوح إسلامية فتوح فارس فتوح الروم فتوح شمال أفريقيا فتوح الأندلس فتوح الهند كل حتة فتحت بالإسلام كان الغرض الأساسي انك تعلم الناس ديت الدين الصحابة كانوا شايفين الكلام ده واجب عليهم مش مجرد فضل من فضائل الأعمال يا إخواني خلي بالك من كلام ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا فارس وهو داخل يكلم رستم قائد الفرس قال له إيه على فكرة هو اسمه رستم مش رستم زي ما مشهور بين الناس هو لفظ طبعا جه بعد كده عند العرب لكن هو أصلا لفظ أعجمي عند الفارسيين شوف كلام الصحابي الجليل فاهم فهم دقيق لمهمة المسلم في هذه الحياة يقول لقد ابتعثنا الله وبرضه عايزك تحط عشر خطوط تحت كلمة ابتعثنا الله ابتعثنا زي الرسل بالظبط ربنا سبحانه وتعالى شايلني مهمة كان شايلها الأنبياء والرسل وخلاص ما عادش في أنبياء ورسل فاحنا اللي شايلين هذه المهمة إلى يوم القيامة لقد ابتعثنا الله ليه؟ لنخرج العباد خلي بالك كل العباد كل العباد في مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف الأزمنة والأمكنة مسؤولية في رقبة كل المسلمين لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد طبعا أهل فارس ما كانوش بيعبدوا كسرى وأهل الروم ما كانوش بيعبدوا قيصر لكن كان هؤلاء الزعماء كسرى وقيصر ومن كان على شاكلتهم كان يشرع لقومه كان يشرع لشعبه حط قوانين من عنده مخالفة لما أمر الله عز وجل به هذا التشريع وكأنهم يعبدونه فذلك عبادتهم إياه فلما جاء الإسلام الله عز وجل أمر المسلمين أن ينتقلوا إلى هؤلاء ليعلموهم أن الله قال كذا وكذا وكذا وأن الحكم لله عز وجل وأن الأمر بيد الله عز وجل وأن الناس أجمعين لابد أن يسيروا على ما أمر به الله عز وجل ويبتعدوا عما نهى الله عز وجل عنه هذه هي العبادة الحقيقية المسلمون لهم مهمة في منتهى الوضوح لنخرج العباد من عبادة العباد من عبادة العباد سواء كانت عبادة حسية أو سواء كانت طاعة مخالفة لما أمر الله عز وجل به من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة هي دي مهمة المسلمين كان فاهمها الصحابي الجليل اللي خطب رستم في موقعة القادسية وكان فاهمها كل الصحابة وهو ده الفهم اللي عايزين نزرعه جوانا في حاجة تانية مهمة جدا جدا في قضية الدعوة عند الصحابة انهم ما كانش عندهم يأس ابدا ابدا من قضية الدعوة دعيت الانسان مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ومية ما فيش يأس لان انت ما فيش عندك جهد كما يسمونه جهد ضائع لا محدش بيقول لا لا ما تضيعش وقتك مع فلان ده عمره ما هيهتدي لا محدش يقول كده القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء إنما أنت أجرك هتاخده كده كده استجاب هذا المدعو أو لم يستجب لله عز وجل أنت أجرك واقع على الله عز وجل خلاص بدل طلعت الكلمة من بقك ربنا هيديك عليها الأجر بدل أنت واخد بكل الأسباب اللي تقدر توصل بها الكلمة إلى قلب ذلك المدعو خلاص إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يبقى كل الناس كل الناس بلا استثناء سندعوهم إلى الله عز وجل كل المسلمين البعيدين عن طريق الله عز وجل يدعون إلى الله عز وجل كل اليهود والنصارى والمشركين والمجوس والهنود وكل الناس يدعون إلى الله عز وجل هي دي مهمة المسلمين شوفوا كده الصحابة كانوا ازاي بيتعاملوا مع قضية الدعوة شوفوا مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه طبعا احنا اتكلمنا بالتفصيل عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مجموعة الصديق واتكلمنا عليه تاني في مجموعة السيرة مش هنقعد نفصل دلوقتي في دعوة الصديق لكن الصديق حياته حياته كلها كانت قايمة على قضية الدعوة من أول يوم يا إخواني من أول يوم آمن فيه الصديق وهو يتحرك بهذه الدعوة من أول ما شعر بحلاوة هذا الدين أراد أن ينقل هذه الحلاوة إلى كل من يعرف سبحان الله حمية عظيمة جدا جدا لأمر نشر هذا الدين لأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأمر الدعوة إلى الله عز وجل وما كانش عمره في الإسلام كتير كان عمره ساعات وبدأ يتحرك في أول يوم جاب عثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف انتوا فاهمين أنا بتكلم عن إيه خمسة من أعظم أعظم أعظم علماء المسلمين ومجاهدي المسلمين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس اللي شالت على اكتافها بعد كده الدين الناس اللي علمت أهل الأرض كلها علمت أهل الأرض الدين الناس ديت كلها جابها أبو بكر الصديق في أول يوم وتاني يوم ما سكتش تاني يوم راح جاب أبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن مضعون والأرقم ابن أبي الأرقم وأبو سلمة ابن عبد الأسد إيه ده كله سبحان الله إيه الشغل ده كل دولة كل دولة كل لما يعملوا خير ياخد زيه الصديق كل لما يعملوا حسنة ياخد زيه الصديق شوفوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لما يتبرع كده بتجهيز جيش العسرة لما يبني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يشتري بئر روما لما يدفع من حر ماله كل هذا المال كل هذا الانفاق ابو بكر الصديق ياخد زيه من الحسنات سبحان الله حاجه مش ممكن تتخيلها لما الزبير بن العوام يطلع يحارب ويجاهد ويدافع عن دين الله عز وجل في شمال مصر وفي الشام وفي العراق وهنا وهناك لما يعمل ده كله لما يربي ابن عبد الله بن الزبير على الخير لما يربي ابن عروه بن الزبير على الخير لما يعمل كذا أو كذا أو كذا من أمور الخير كل أمور الخير الصديق ياخد زيها سبحان الله تخيل معايا كده بقى أجر الأسماء اللي ذكرناها دي وتخيل أنه أعتق عبيدا بكميات ضخمة جدا صرف كل فلوسه على اعتاق العبيد كان عنده هواية يا إخواني هواية أنه يجمع المؤمنين سبحان الله في ناس عندها هواية جمع الطوابع وجمع التحف وجمع كذا وكذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان فاهم الدنيا كويس فاهم رسالته في الأرض كويس ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد شايف بلال بيعبد إله غير الله عز وجل يروح بسرعة يدعوه إلى الله عز وجل يؤمن بلال يعذب بلال يدفع فلوس الصديق رضي الله عنه عشان يستنقذ بلال من العذاب يدخله في الإسلام لا يرجو منه جزاء ولا شكورا لا يرجو إلا وجه الله عز وجل عامر بن فهيرة يعتقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ويدخله في دين الله عز وجل الزنيرة رضي الله عنها وابنة الزنيرة وكثير من الصحابيات وكثير من المعذبين والمعذبات المسلمين والمسلمات في أرض مكة أدخلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه في دين الإسلام ثم أعتقهم يا سبحان الله أي خير وأي عظمة لهذا الرجل إيه القصة كلها القصة كلها الدعوة إلى الله عز وجل دخل عيلته كلها دخل زوجته أم رمان رضي الله عنها دخل أولاده أسماء وعبد الله وطبعا السيدة عائشة ولدت في الإسلام وبعدين دخل أمه وعبد الرحمن ابن الكبير اتأخر شوية بس برضه دخل في الإسلام وأبوه اتأخر شوية بس برضه دخل في الإسلام سبحان الله خير ضخم ضخم ضخم جدا عشان كده لو وزنت إيمان الصديق بأي إيمان لابد أن يرجح لو وزنت إيمان الصديق بإيمان الأمة يرجح إيمان الصديق ليه؟ لأن كل الأمة لما تشتغل تضيف لحسنات الصديق كمان سبحان الله أي حد فينا يا إخواني بيشتغل ما هو اشتغل عن طريق دعوة الصديق في البداية بيدي حسنات للصديق يعني أنت لو قمت النهاردة صليت ركعتين لله الصديق ياخد ثواب معاك لو دفعت جنيه في سبيل الله ياخد معاك ثواب لو واحد في فلسطين جاهد في سبيل الله ياخد الصديق حسنات لو واحد في الشام جاهد في سبيل الله ياخد الصديق حسنات لو اي عالم كتب كتاب قال شريط علم معلومة الصديق ياخد معاه في الحسنات انت متخيل معايا حجم الثواب هي دية الدعوة الى الله عز وجل هو ده الصديق وهم دول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه قصة اسلامه قصة لطيفة جدا جدا يعني المجال لا يتسع لذكر القصة بكاملها لكن أنا هقف على موقف في آخر هذه القصة بعد أن أسلم مباشرة هو أسلم إزاي؟ سمع من الرسول كلمات قليلة جدا جدا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له بعض الآيات بعض الآيات من كتاب الله عز وجل فآمن من ساعته خلاص بقى مؤمن شوفوا أول كلام قاله لما آمن قال إيه؟ قال فوالله ما سمعت قولا قط أحسن ولا أمرا أعدل منه من هذا الكلام من كلام الله عز وجل قال فأسلمت وشهدت شهادة الحق طيب بعد ما أسلم وشهد شهادة الحق قال إيه؟ قال يا نبي الله خلي بالك الطفيل بن عمرو الدوسي مش من أهل مكة قبيلة دوس في اليمن عايشة في اليمن فيقول يا نبي الله إن امرؤ مطاع في قومي وأنا راجع إليهم راجع اليمن وداعيهم إلى الإسلام يا الله هو عرف إيه في الإسلام يا إخواني والله يا إخواني أنا على يقين من أن أي واحد فينا أي واحد في الحضور أو أي واحد من اللي بيسمع هذا الكلام عنده علم أكتر من اللي كان عند الطفيل بن عمرو الدوسي لما قال الكلام ده سبحان الله كل واحد فينا عارف من الدين وعارف من الإسلام أكثر من الذي عرفه الطفيل بن عمرو الدوسي في هذه اللحظة هو سمع إيه في الإسلام ده سمع كلمتين ثلاثة أربعة عشر عشرين سمع كم آية إحنا قرينا القرآن كله كم مرة وعرفنا كم حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا الصلاة وعرفنا الصوم وعرفنا الزكاة وعرفنا تفاصيل كتيرة كتيرة كتيرة اتحركنا يا ترى زي ما اتحرك الطفيل بن عمرو الدوسي فرق ضخم جدا جدا بين الطفيل بن عمرو الدوسي بعلمه المحدود في ذلك الوقت ولكن الحمية العالية جدا لنشر هذا الدين وبين من عنده علم ضخم كبير ولكن لا ينتقل به ولا يتحرك به إلى من حوله من الناس فرق ضخم جدا بمجرد أن شعر الطفيل ابن عمرو الدوسي بحلاوة هذا الدين يريد أن ينقلها إلى أهله وإلى أحبابه وإلى عشيرته وإلى قومه وإلى الناس أجمعين لا تتحمل نفسه أن ينفرد بهذا الخير وحده ولكن يريد أن يدعو الآخرين إلى ما علمه الله عز وجل في هذا الدين عايز يعرف الناس أمر الإسلام وسبحان الله ما أسلم إلا منذ دقائق لكن أصبح داعية فقه حقيقة الدعوة وأهمية الدعوة وقيمة الدعوة في هذا الدين تعالوا نشوف كده القصة الجميلة جدا للطفيل بن عمرو الدوسي لما راح لقومه لما راح إلى قبيلة دوس في اليمن يقول الطفيل رضي الله عنه فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا فقلت إليك عني يا أبت فلست مني ولست منك سبحان الله أول ما شافه قال له ابعد عني ده بيقول لأبوه ابعد عني إليك عني يا أبت فلست مني ولست منك الراجل طبعا استغرب إيه اللي بيحصل قال ولما أي بني قال قلت أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنا بقيت غيركم دلوقتي أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم الطفيل يا إخواني كان سيدا في قومه كان له رأي كان مطاع في قومه فأبوه يعني بيعظم جدا من قدره فلقى ابنه بيقول له إيه إليك عني لا أنا منك ولا أنت مني فقال الرجل الأب بقى قال ديني دينك دخل معاه سبحان الله في دين الإسلام ديني دينك فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت على الإسلام فأسلم طبعا طريقة الدعوة دي مش هي الطريقة المسلم يعني نوع فيها نوع من الحدة الكبيرة والقسوة الشديدة وقال له لا أنت مني ولا أنا منك لكن الحمد لله هي جابت معاه نتيجة لما جابت معاه نتيجة نجربها مع مراته مراته جات له فقال لها إيه إليك عني فلست منك ولست مني ما الآية بتجيب نتيجة الحمد لله إليك عني فلست منك ولست مني قالت ولما بأبي أنت وأمي قال قلت فرق بيني وبينك الإسلام فأسلمت ما شاء الله ده طريقة طريقة كويسة تجيب نتائج معاه طلع بقى على القوم كلهم إليكم عني لست منكم ولست مني لا الحصل بقى العكس الناس كلها انت حر خلاص لا انت مننا ولا احنا منك و- والناس كلها رفضت الدخول في الإسلام طبعا الطريقة فيها حدة ما تنفعش هذه طريقة دعوة بس هو لسه كان علمه في الدعوة قليل ولسه تعليم الإسلام عنده ضعيف فالناس رفضت الدعوة قعد يدعو يدعو يدعو بهذه الحدة والناس رفضت خد نفسه ورجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قال يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها يا سبحان الله أصبحت يا إخواني خلي بالك من قلب الطفيل بن عمرو الدوسي شوف قد إيه كان بيحب العشيرة وبيحب قبيلة دوس وبمجرد ما عرف حلاوة هذا الدين عايز ينقلها القوم دلوقتي هؤلاء القوم يرفضون هذه الدعوة خلاص اتقطعت الرابطة القلبية بينه وبين هؤلاء يا سبحان الله أصبحت الرابطة القلبية التي تربط بين الطفيل وبين الناس هي رابطة الإيمان بالله عز وجل منذ أيام كان يتمنى أن يدعوهم إلى الخير الذي هو عليه لحبه لهم فلما أبوا الإيمان وأصروا على الكفر أصبح يكرههم في الله إلى الدرجة التي يطلب فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وظن الناس أنه يدعو عليهم ما هو الطفيل بيقول له ادعو على دوس فرفع ايديه فالناس افتكرت هيدعو على دوس وقيل هلكت دوس ده الرسول هيدعو عليه هلكت دوس ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة الحريص على كل نفس الحريص على كل بشر سواء كان يعرفه أو حتى ما يعرفوش رآه أو لم يره مطلقا في حياته يحرص على قوم الطفيل أكثر من حرص الطفيل نفسه على قومه رفع الرسول إيديه وقال إيه قال اللهم اهد دوسا وأت بهم اللهم اهد دوسا وأت بهم ثم قال للطفيل ارجع إلى قومك فادعهم وبعدين قال له كلمة منطرة وقال له إيه قال له وارفق بهم الظاهر الطفيل حكى له وعمل إيه مع أبوه وعمل إيه مع زوجته لقى أن الطريقة دي مش نافعة مع بقية القوم فقال وارفق بهم وراه طريقة الدعوة السليمة الرفق بالناس الرحمة بالناس محاولة أن يصل بدعوته إلى الناس بألطف طريقة ممكن الناس تقبلها منه وارفق بهم يقول الطفيل رضي الله عنه وأرضاه فرجعت فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى خلي بالك حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة الكلام ده يا إخواني كان في فترة مكة مرت أيام ومرت شهور ومرت سنين جوه مكة والطفيل لسه قاعد في اليمن بيعلم الناس الخير بيعلم الناس الإسلام بعيد بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما الرسول هاجر ما جاش الطفيل من دوس إلى المدينة المنورة لأنه أمر أن يظل هناك يدعو إلى الله عز وجل ثم يقول الطفيل وقضى بدرا قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق يا الله كل ديت معارك ضخمة جدا الطفيل يا ترى قاعد يضيع وقت في اليمن لا ده عنده مهمة من أعظم المهمات عنده مهمة الدعوة إلى الله عز وجل تعليم قبيلة دوس الإيمان والخير والإسلام يقول الطفيل بن عمرو الدوسي ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي يا ترى رجع امتى الى المدينه المنوره لقد ذهب إلى المدينة المنورة كما يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر يعني في سنة سبعة من الهجرة يعني على الأقل كده قعد له عشر سنين في دوس يعلم الناس الإسلام والرسول قاعد في المدينة المنورة على بعد مئات الأميال منهم يا سبحان الله بس بيقوم بدور في منتهى الأهمية رجع بقد إيه من قبيلة دوس يقول حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس مش رجلا بيتا من دوس جايب معاه سبعين أو ثمانين عيلة من دوس تخيلوا يا إخواني تخيلوا كل واحد من السبعين أو ثمانين بيت دولت بيشتغل لله عز وجل الطفيل بن عمرو الدوسي ياخد حسنات يصلي ياخد حسنات يصوم ياخد حسنات يجاهد في سبيل الله ياخد حسنات ينفق في سبيل الله ياخد حسنات يستشهد في سبيل الله الطفيل ياخد زي اجر الشهاده يا الله احسب معايا شوف الخير اللي حققه الطفيل بن عمرو الدوسي بعلم قليل وفي عشر سنوات حصل كل هذا الخير يا إخواني احنا كم عشر سنين عدوا علينا وقد ايه من العلم عارفينه يا ترى ادينا زكاة العلم ادينا زكاة العمر ادينا زكاة الاسلام ادينا زكاة الهداية الى دين الله عز وجل زكاة الايمان بالله عز وجل وصلنا الدين ده لكم واحد عرفنا الاسلام ده لكم واحد حببنا الدين ده في كم واحد من اللي نعرفهم عارفين الطفيل ابن عمرو الدوسي كان جايب معاه مين من ضمن السبعين أو ثمانين بيت دول من ضمن الناس كده اللي دعاهم الطفيل بن عمرو الدوسي كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه سبحان الله تخيل بقى كل الخير اللي جه من وراء أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه تخيل كل الأحاديث اللي نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 7000 حديث وفي بعض الأقاويل أكثر من 10000 حديث نقلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف قد ايه العلم اللي جالنا من وراه كل العلم ده في ميزان الطفيل بن عمرو الدوسي وعايزك تتخيل برضه معايا في نفس الوقت حياة أبي هريرة لو لم يوجه إليه الطفيل هذه الدعوة أبو هريرة كان يعيش كرجل فقير معدم في قبيلة دوس في اليمن بعيد خالص خالص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان سيفعل أبو هريرة لو لم تصله هذه الدعوة كان سيعيش مهما عاش حياة لا معنى لها ولا هدف لها ولا قيمة ثم يموت ولم يسمع به أحد ولم ينتفع به أحد ولم يحفر اسمه في صفحة واحدة من صفحات التاريخ هيكون من أبو هريرة يعني أما بعد أن كلمه الطفيل في أمر الإيمان وآمن فافتح الآن صفحات التاريخ افتح صحيح البخاري ومسلم افتح سنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه افتح مسند أحمد بن حنبل وموطأ مالك ومعجم الطبراني افتح أي كتاب من كتب السيرة أي كتاب من كتب السنة أي كتاب تسمع عنه وشوف قد إيه كلمة أبي هريرة تتكرر قدام عينيك قلما تجد صفحة ما فيهاش كلمة أبي هريرة سبحان الله كل ده في ميزان الطفيل بن عمرو الدوسي وكل ده ما كانش يحصل لولا الدعوة إلى الله عز وجل لولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي دي قيمة الدعوة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين كده نقدر نفهم الآية لما نشوف كل الحاجات دي نقدر نفهم الآية عشان كده الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عمرهم ما كانوا يسيبوا أمر الدعوة حتى في أحلك الظروف حتى في الحروب يا إخوان حتى في الحروب ما كانوا ينسون الدعوة إلى الله عز وجل حتى مع أعدائهم أنت بتحارب وقدامك عدو والعدو حريص على قتلك وبرضه الصحابي حريص على أنه يدخله في دين ربنا سبحانه وتعالى تعلموا هذا النهج الأخلاقي الرفيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر بيقول لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم سبحان الله هذا في ميدان المعركة بيتكلم على مين؟ بيتكلم على اليهود يا إخواني اليهود والكلام ده بعد إيه؟ الكلام ده بعد بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وبعد خيانات ضخمة جدا من اليهود وما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام ثم يقول له صلى الله عليه وسلم فوالله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم إيه حمر النعم إبل عظيمة جدا كانت تتفاخر بها العرب يعني بيعظموا جدا جدا من هداية إنسان واحد يعني لو أنت رايح حصن خيبر ده وجواه آلاف من اليهود واحد بس آمن كويس خير خير عظيم جدا جدا جدا وفي رواية خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت يعني شيء في منتهى العظمة أعظم من الدنيا بأسرها أن يهدي الله عز وجل بك رجلا واحدا ما بالك بقى لو عشرة أو عشرين أو مية أو ألف أو ألاف وملايين سبحان الله عشان كده الصحابة كانوا ما يفوتوش فرصة من غير دعوة إلى الله عز وجل أنا عارف أن أنا طولت عليكم وعارف أن الأمثلة مش ممكن هنعرف نحصيها لكن أنا هقول لكم مثل واحد أخير في هذه المحاضرة مثل لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في دعوته في موقف من أعجب المواقف في التاريخ الإسلامي شوفوا ما روي في موقعة اليرموك موقعة اليرموك طبعا كانت بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وأبي عبيدة بن جراح رضي الله عنهم أجمعين الرواية بتقول إيه؟ يقول خرج قائد روماني اسمه جارجة مكتوب اسمه كده في الكتب الإسلامية القديمة مكتوب جارجة فتح الجيم وفتح الراء وفتح الجيم الثانية احتمال تحريف لكلمة جورج أو غيرها يعني المهم وقف هذا القائد بين الصفين طبعا انتوا عارفين أيام زمان الجيش الإسلامي بيقف في ناحية والجيش الروماني بيقف في الناحية الثانية وبينهم فراغ ويبتدي في أول اللقاء يحصل مصارعة أو مبارزة أو نوع من النزال الفردي عشان يعني نوع من استظهار القوة فخرج هذا القائد الروماني ونادى وقال ليخرج إلي خالد ابن الوليد سبحان الله طبعا سيدنا خالد بن الوليد كان ممكن يقول دي مكيدة ودي مؤامرة و لكن هو سبحان الله ما كان يتردد أبدا عن طلب للقتال أو النزال لازم يطلع ويخرج فخرج وهو قائد الجيش وخرج بنفسه رضي الله عنه وارضاه فوافقه بين الصفين حتى اختلفت أعناق دابتيهما يعني إيه يعني وقفوا قدام بعض بالظبط خلاص الدواب التصقت ببعضيها وقد أمن أحدهما صاحبه يعني كل واحد منهم قال للتاني أنا مش عايز قتال احنا عايزين نتكلم نتفاهم نتحاور نتناقش في وسط أرض القتال كل واحد منهم طبعا رافع الترس بتاعه وحطه قدام صدره علشان يحمي نفسه من خيانة الطرف الآخر واقفين مع بعض فقال جرجة يا خالد اصدقني ولا تكذبني فإن الحر لا يكذب ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله يعني أنا بستحلفك بالله إن أنت ما تخونش الأمانة ما تكذبش قول الصدق ثم قال هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه فلا تسله على قوم إلا هزمتهم بيسأل سؤال في منتهى الغرابة يعني يا ترى ربنا نزل على نبيك سيف وانت خدت السيف ده فمهما قتلت أي حد تنتصر طبعا انتصارات خالد بن الوليد انتصارات مذهلة الرومان لا يتخيلون أن رجلا ينصر بهذه الصورة سواء في بلاد فارس أو في بلاد الروم انتصارات وراء انتصارات وراء انتصارات وبأعداد قليلة جدا وبعدة قليلة جدا على جيوش هائلة وعدة هائلة فجرج الروماني هذا مستغرب جدا فبيستحلفوا بالله يا ترى انت بتقاتل بسيف غير سيوف أهل الأرض سيف رباني ما هوش سيف طبيعي عشان كده تكسب فقال خالد بن الوليد لا قال فبما سميت سيف الله خلي بالك بقى من رد خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه رد في منتهى البراعة في منتهى الحكمة وفي منتهى الفقه لقضية الدعوة هو حس من جواه ان جرج الروماني هذا يتكلم بلسان غريب عن قوم في في قلبه نوع من الميل إلى الإسلام في في قلبه نوع من الشك فيما عليه الرومان من دين عنده نوع من التساؤل نوع من الطموح في أن يعرف فسيدنا خالد بن الوليد بيكلمه كلام في منتهى الروعة وفين في أرض اليرموك الجيوش مصطفى عن ناحيتين ادي جيش الرومان قدامه وادي جيش المسلمين خلفه وشوف الكلام اللي بيقوله سيدنا خالد قال إن الله عز وجل بعث فينا نبيه صلى الله عليه وسلم فدعانا فنفرنا عنه ونأينا منه جميعا ثم إن بعضنا صدقه وتابعه وبعضنا باعده وكذبه فكنت وخلي بالك من حكمة سيدنا خالد في الدعوة يقول فكنت في من كذبه وباعده وقاتله الله طب ليه بيقول له الكلام ده بيقول له يا إخواني إن تاريخي زي تاريخك زي ما انت دلوقتي بتحارب الإسلام أنا كنت بحارب الإسلام ربنا سبحانه وتعالى غيرني ممكن يغيرك ربنا نقلني هذه النقلة إلى أن أكون رجلا منصورا متبعا لكلام الله عز وجل ممكن برضه ينقلك حتى وإن كنت بتحاربنا سنين وسنين سبحان الله يقول فكنت في من كذبه وباعده وقاتله ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به فتابعناه فقال أي فقال صلى الله عليه وسلم فقال أنت سيف من سيوف الله سله على المشركين ودعا لي بالنصر ودعا لي بالنصر هو ده سبب ان انا بنتصر ودعا لي بالنصر مش مهارة مني ومش شطارة ومش حرفة لا ودعا لي بالنصر فسميت سيف الله بذلك فأنا من أشد المسلمين على المشركين يا سبحان الله قال جرجة صدقتني صدقتني الكلام فيه صدق الكلام دخل جوه قلب جرجة وجرجة عنده النية عنده الطموح ان هو يسلم فالكلام دخل جوه قلبه قال صدقتني ثم أعاد عليه جرجة وقال يا خالد أخبرني إلى ما تدعوني الكلام ده كله في أرض اليرموك أرجع أفكركم قال إلى ما تدعوني قال خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والإقرار بما جاء من عند الله قال جرجة فمن لم يجبكم قال فالجزية ونمنعهم قال فإن لم يعطها قال خالد نؤذنه بحرب ثم نقاتله قال جرجة كلمة في منتهى الجمال قال فما منزلة الذي يدخل فيكم ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم آه طلع بقى الظن بتاع سيدنا خالد في محله يبقى الراجل فعلا كان بيفكر في الإسلام والكلام دخل جوه قلبه يقول جرجة فما منزلة الذي يدخل فيكم ويجبكم إلى هذا الأمر اليوم قال خالد شوف الكلام رائع قال خالد منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا كلنا زي بعض كلنا زي بعض سبحان الله ثم أعاد عليه جرجة السؤال وقال هل لمن دخل فيكم اليوم يا خالد مثل ما لكم من الأجر والذخر معقولة أنا هخش في الإسلام دلوقتي وابقى زيكم أنتوا وأنتوا دخلتوا قبلي بعشر سنين وبعشرين سنة قال خالد كلمة في منتهى الروعة قال نعم وأفضل يا الله نعم وأفضل قال وكيف يساويكم وقد سبقتموه قال خالد إنا دخلنا في هذا الأمر وبايعنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالكتب ويرينا الآيات وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية كان أفضل منا قال جرجة بالله لقد صدقتني ولم تخادعني ولم تألفني يعني أنت بتقول لي الكلام ده بس عشان تقرب أبي من الإسلام ولا هي ديت الحقيقة قال بالله بالله يحلف بالله لقد صدقتك وما بي إليك ولا إلى أحد منكم وحشة ولا محتاجك ولا محتاج الناس دي كلها أنا عايز مصلحتك وما بي إليك ولا إلى أحد منكم وحشة وإن الله لولي ما سألت عنه لولي ما سألت أنت عنه يا جرجة يعني ربنا شاهد على كلامي إذا كنت بقول صدق ولا بقول كذب فقال جرجة وقد أيقن أن الصدق في كلام خالد قال صدقتني ثم قلب الترس طول ده الكلام ده ماسك الترس في ايده حامي صدره من خالد بن الوليد خايف من اي خيانه دلوقتي نزل الترس ومال مع خالد دخل مع خالد سبحان الله في جيش الاسلام وقال يا خالد علمني الاسلام الله علمني الاسلام فمال به خالد الى فسطاطه راح الخيمه بتاعته فشن عليه قربه من الماء قعد ايه يصب عليه الميه عشان يغتسل ثم صلى جرجة ركعتين ركعتين بتوع ايه دخول الاسلام وحملت الروم مع انقلابه مع خالد لما الرومان شافوا جرجة دخل في الجيش الاسلامي وعرفوا ان هو غير الدين بتاعه ودخل في دين الاسلام هجمت الروم على جيش الاسلام فدخل جيش الاسلام في الموقعة ودخل خالد بن الوليد ودخل معاه جرجة الروماني يقاتل في سبيل الله سبحان الله ودارت الحرب الشرسة بين المسلمين وبين الرومان موقعة اليرموك الشهيرة فضرب فيهم خالد وجرجة من ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس بالمغرب ثم أصيب جرجة رحمه الله أصيب جرجة فاستشهد سبحان الله استشهد ولم يصلي صلاة سجد فيها إلا ركعتين ركعتين بس اللي صلاهم لما أسلم لله عز وجل سبحان الله هذه هي الدعوة يا إخواني في مفهوم الصحابة ليست هناك ظروف تمنع الدعوة إيمان الأفراد أغلى عند الصحابة من كنوز الدنيا جميعا العدو الكافر الذي يبغضونه ينقلب إلى أحب الناس إلى قلوبهم لو آمن بالله عز وجل يحبون الخير لأهل الأرض جميعا مهمتهم تعبيد الناس جميعا لرب العالمين مهمة واضحة جدا تعبيد الناس لرب العباد وظيفتهم استنقاذ الناس من نار الجحيم ماذا لو قاتل جرجة في صفوف الرومان ماذا لو لم يفرغ له خالد من وقته وجهده وفكره ودعوته ماذا تكون النتيجة كان سيصبح جرجة من قتل الرومان من قتل الرومان مجرد قتل الرومان في موقعة اليرموك وخلاص كانت انتهت حياته على حرب ضد الإسلام والمسلمين هو ده الفرق يا إخواني بين الدعوة إلى الله عز وجل وبين ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا لو فقدت هذه الأمة هذه الصفة النبيلة الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا لو فقدت هذه الصفات الرائعة هو ده مفهوم الدعوة عند الصحابة هو ده فقه قضية الدعوة إلى الله عز وجل قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى قدر هذا الفقه كان عمل الصحابة ولذلك يا إخواني سبق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة المهديين وأن يبصرنا بسنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع